بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم عدنا من غار ثور ورجعنا امبارح بالليل بعد يعني موقعة آه، غار ثور اللي تمت امبارح نسأل الله تبارك وتعالى ان هو يتقبل منا ومنكم وتكون الحلقة يعني أثرت فيكم وقربتكم وحسستكم قد إيه بدل النبي صلى الله عليه وسلم طيب حلقة ال- النهاردة مكونة من ثلاث أقسام مكونة من خبر وملخص للمرحلة المكية اللي خلصت بحلقة امبارح وبعدين ندخل في حلقة النهاردة اللي هي وصول النبي إلى المدينة وأول سنتين ع- هنحاول نجري ونخلص أول سنتين لغاية غزوة بدر فبكرة تبقى غزوة بدر إن شاء الله فدون تعالوا نبدأ ال- الأقسام الثلاثة الحاجة الأولانية خبر آه، خبر ان من ليله آه، 20 رمضان يعني من يوم السبت اللي هو آه، بعد بكره ان شاء الله هيتقدم ميعاد البرنامج شويه بدل ما هو بيبدا الساعه 12 هيبدا الساعه 11 ونص علشان صلاه التهجد وعلشان الناس اللي عايزه تنزل تصلي صلاه التهجد في المساجد وكده فهنقدم البرنامج بدل ما بيبدا 12 يبقى 11 ونص بتوقيت السعوديه يعني 10 ونص بتوقيت مصر عشان احنا عايزين كل الناس حتى اللي ناويه تنزل وتتهجد حتى اللي ناوي يعتكف ان هو ما يفوتش ان شاء الله ان هو يتابع معانا سيره النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبرها جزء من برنامج اعتكافه وجزء من برنامج تهجده وجزء من برنامج رمضان فمن بعد بكره ان شاء الله هيتقدم ميعاد البرنامج نص ساعه ده الخبر اما الملخص ده صعب جدا عايزين نلخص كل اللي قلناه في ال 13 سنه اللي فاتوا اللي هم المرحله المكيه مش مكه 13 سنه عايزين نلخص كل اللي قلناه في ال 17 حلقه اللي فاتوا في كلمات معدوده في سطرين ثلاثه فاول حاجه نقول المرحله المكيه كانت 13 سنه انا بحفظ بنحفظ مع بعض يعني اللي عايز يبقى معاه ورقه وقلم بقى عشان دي البهاريز يعني دي ايه دي تلخيص الموضوع على بعضه من الاخر كده اللي ما شافش ال 17 حلقه اللي فاتوا يكفيه الجملتين دول يقول انا عرفت الموضوع ايه فالمرحلة مدتها 13 سنة ابتدت من نزول الوحي بدء الوحي بدء الرسالة حتى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لو حبينا نحط لها عنوان نسميها ايه نسميها قصة تحدي وإصرار وثبات على حمل الرسالة مش كده مش نقدر نسميها كده أو نسميها قص- قصة ثبات الحق في مواجهة أصحاب المصالح الخاصة بين قوسين قريش توافقوا معايا على ال- على التسميه دي قصه ثبات الحق في مواجهه الباطل او في مواجهه اصحاب المصالح الشخصيه او تسميها قصه قصه التحدي والاصرار والثبات من اجل الرساله طيب آه، نلخص الاحداث ايه نلخص الاحداث نقول ايه في تلخيص الاحداث نقول ابتدت الرساله والنبي عمره ثلاث 40 سنه استمرت اول ثلاث سنين النبي بيكون جيل متميز خلقا ونجاحا في الحياه الجيل دون هو اللي هيحمل اعباء حمل الرساله للارض خدت المرحله دي ثلاث سنين لغايه ما بقى عددهم 300 اخر السنه الثالثه نزل الامر اعلن الاسلام فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالاسلام ويعلن الاسلام يبقى دول أول ثلاث سنين من سنة ثلاثة لسنة ستة أول ما النبي أعلن الإسلام بدأ الإيذاء الشديد اللي وصل إلى القتل والدم والعرق والإيذاء وفي نفس الوقت أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم جامعة أو أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم كورس تدريبي للصحابة اسمه دار الأرقم ابن أبي الأرقم تدريب فكري روحاني إيماني أخلاقي سياسي كل دون فطلعت نماذج متميزة سياسيا وأخلاقيا واجتماعيا وفكريا ده كل ده من سنة ثلاثة لسنة ستة وفي نفس الوقت في وقت الإيذاء الشديد جت هدية أسلم عمر وأسلم حمزة فاتنقل الإسلام نقلة جديدة برجلين بس وفي نفس الوقت لقت قريش إن الإيذاء ما نفعش فلجأت إلى المفاوضات من أغ... من أجل إغراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمكاسب المادية بدل الإيذاء أو بمساومته إن هو يسيب حتة ففشلت المفاوضات لأن النبي لم يستجب لا للإيذاء ولا الشهوات وإغراءات الدنيا وفي نفس الوقت النبي هو اللي عرض كل ده من سنة ثلاثة لسنة ستة عرض مبادرة لعمل مشترك ومنطقة تعايش مع قريش تيجوا أشترك معاكم في حلف الفضول ده من سنة ثلاثة لسنة ستة من سنة ستة لسنة تسعة بدأت قريش الحصار للنبي وأصحابه ثلاث سنين تجمد كامل للدعوة لاختبار ثبات الصحابة على المبدأ وثبات النبي صلى الله عليه وسلم سنة تسعة لسنة 11 وفاة أبو طالب والسيدة خديجة والنبي يعرف إن مكة ما عادتش تنفع كمكان فيبدأ يدور على الحماية وعلى النصرة بره مكة يروح الطائف ما تنفعش يبدأ يك- يكلم القبائل إن هي تنصره 26 محاولة ما تنفعش سنة 11 يؤمن الأنصار سنة 12 يبايعوا النبي بيعة العقبة الكبرى اللي اتفقوا معاه عليها ان هو يهاجر لأرضهم ويبقى الحاكم المسؤول عن أمور المدينة اختاروه بالأغلبية أغلبية أهل المدينة اختارت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المكان ويبدأ للإسلام وطن للمسلمين من المدينة دي كانت بيعة العقبة الكبرى سنة 12 سنة 13 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لمينا الأحداث جبتها وشبكتها ودخلت وكده طب يبقى فاضل إيه؟ إيه الدروس؟ ما تيجوا نطلع الدروس يا جماعة صعبة قوي دي على فكرة انك تطلع دروس 13 سنه تجمعهم في نقط ده انا عايز اطلع الدروس وعايز اربطها بواقعنا تيجوا نعملها بسرعه كده هم 12 نقطه النقطه الاولانيه بتقول رساله عظيمه امن بها النبي رساله اسمها اصلاح الارض وامن معه بها الصحابه فحملوا الرساله وملأت قلوبهم وعاشوا من اجلها نربطها بالواقع مش كده مش دي اول حاجه نستفيدها من السيره او يعني ملامح السي... ملامح المرحله المكيه مش دي اول حاجه رساله ملأت القلوب والخلايا وال... هل ممكن فكره النهضه واصلاح بلادنا تملأ قلوب وعقول الملايين اللي بيسمعونا وبيشاهدونا الان الدرس الثاني او الملمح الثاني للسيره الصبر والثبات والاصرار والتضحيه الدم والعرق الموت والخوف قصه دائمه لكل صاحب رسالة إصلاحية صح سمية وبلال خير دليل واقعنا هل مستعدين يا اللي بتقولوا نفسنا نعمل نهضة لبلادنا ونبقى على خطى الحبيب هل مستعدين لهذه التضحيات جاوبتوا كذا مرة في الحلقات ورفعتوا ايديكم وقلنا ربنا هيشهد علينا الملمح الثالث أو الصفة الثالثة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتقول التدريب وإعداد جيل فكريا وعقليا كل اللي قلناه دار الارقم اللي قبل الارقم التدريب فكره اساسيه لاي جيل عايز يعمل اصلاح عايز يعمل نهضه كاني بقول لازم يتدرب شباب الامه صناع حياه وغيرهم يتدربوا تدريب متكامل ان هم يعملوا نهضه لبلادنا انا عمال يا جماعه اخد من السيره واسقط مش بنقول على خطى الحبيب مش بكيت حبا ليه طب ما هو ده الكلام العملي بقى مش عايزين نقف عند الدموع الملمح الرابع للسيره التخطيط الذكي شفتوا النبي كان بيخطط ازاي تخطيط ذكي متميز مرن مش جامد مبادر هو اللي بيبدا ويحط قريش في رد الفعل تفكير ذكي مبادر طب والوحي الوحي ما بيخططش الوحي يبعت المنهج القرآن والمنهج موجود بينا الوحي طب والمعجزات المعجزات تثبت وترفع الروح المعنوية لكن ما تغيرش الأحداث الأحداث تتغير بإيه؟ بالتخطيط والصبر كأني بقول لازم نفكر سوا ازاي نعمل نهضة لبلادنا محدش هيجيبها لوحده ولازم نفكر ونخطط ونقعد نقول والناس الكبار والشباب الصغير ونتلاحم كلنا ونبقى عارفين ان ربنا هيبعت الايات زي المعجزات للنبي هيبعت لنا ايات تثبتنا والمنهج موجود والقران موجود. الملمح الخامس من السيره بعد التخطيط بيقول ازاي النبي كان بيتعايش مع غير المسلمين. ازاي ان المسلمين ما كانوش منعزلين لا ده كانوا مندمجين جوه المجتمع وبيتحركوا مع المجتمع وبيتحركوا مع غير المسلمين وكاني بقول مفيش نهضه هتحصل الا التعايش بيننا وبين العالم شرقه وغربه الملمح السادس بيقول معلش هي نقط بس بس هي دي السيره هو ده اللي احنا قعدناه نحكي حكايات وانا مش جاي احكي حكايه انا جاي اثبت المبادئ دي حلقه النهارده مهمه قوي فما تزعلوش تقولوا اه واحد اثنين ثلاثة أربعة اكتبوها يا جماعة يمكن تنفع في يوم من الأيام. قلنا إيه؟ قلنا واحد رسالة عظيمة تملأ قلبك، اثنين صبر وإصرار وتضحية، ثلاثة تدريب وإعداد جيل، أربعة تخطيط ذكي مرن مبادر، خمسة تعايش مع الناس، ستة مهمة قوي ستة دي ضبط النفس مهما كان الظلم، ما سمعناش عن صحابي كسر أصنام ولا قتل أبو جهل. ضبط النفس بتحافظ على المجتمع، ما بتدمرش في المجتمع بتاعك. أظن الرسالة واضحة وشفنا وده طريق الأنبياء مفيش استخدام للعنف في بلدي بلدي أحافظ عليها معنى مهم قوي شفناه في السيرة محدش اغتال أبو جهل محدش فكر يحرق مكان لاجتماع دار الندوة بتاعت قريش مش دي سكة النبي صلى الله عليه وسلم مش بتقول على خطى الحبيب الملمح السابع المرأة مهمة قوي أحيانا دورها أهم من دور الرجل شفتوا أسماء امبارح هي اللي اؤتمنت على مكان الغار شفتوا خديجة وهي اللي صنعت شفتوا عمر بن الخطاب وسر إسلامه كأني بقول مفيش نهضة طول ما في ظلم واقع على المرأة في بلادنا وللأسف واقع باسم الإسلام لازم المرأة تتفعل وتاخد حقها وهو الإسلام أصلا اللي مديها الحق ده النقطة الثامنة في أخطاء بتحصل رغم التخطيط عشان نعرف ان تجربة النبي مش تجربة مثالية خالية من الأخطاء في أخطاء عرفوا مكان الغار وصداقة عرف عرف يوصل له وعرفوا مكان مش كده في اخطاء بتحدث وفي فشل احيانا بيحدث 26 محاوله فشلت علشان نتعلم حاجه مهمه قوي قوي قوي ما نكونش مثاليين ولو عايز تعمل نهضه تعرف ان طريق النهضه لازم هيحصل فيه اخطاء وان ال... وان اللقطات الفاشله هي اللي هتعمل النجاح في الاخر وان تجارب الفشل هي اللي بتقوي ظهرك لغايه ما تعمل تجربه نجاح وتطلع منتج ناجح حاجه نتعلمها حلوه قوي ان حصل خ- اخطاء ولسه هيحصل في احد اخطاء عشان نتعلم انها مش تجربه مثاليه لا دي تجربه بشريه انسانيه المعنى شوفوا ال... مش ده يا جماعه السيره مش ده اللي احنا بنحكيه بقالنا 17 يوم بس كنا بنحكيه حواديت النهارده بنحكيه في نقط عقليه تتكتب 1 2 3 4 5 6 النقطه الت- التاسعه الامل واضح قوي في السيره واضح قوي الامل الامل خلي بالكم الدنيا كانت ضلمه خالص بقى لها 13 سنه وخلي بالكم ان في غارين في حياه النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين ضيقين والاثنين محدودين لكن الاثنين كل واحد منهم رغم الضيق يعمل نصر غار حراء تطلع منه رساله للبشريه وغار ثور يطلع منه منشا وطن وبلد كان المعنى ايه كان المعنى يا مسلمين في كل زمان ومكان لا للياس ده من الغار الصغير غارين في حياة رسولكم وهم آخر لقطة في الضيق يجي النصر كأن الضيق تضيق تضيق تضيق لغاية ما يدخل الغار تعالى بقى خد النصر كأن ربنا بيقول لنا خلي عندكم أمل مهما ضاقت عليكم الدنيا يا مسلمين المعنى العاشر والمهم جدا التوكل على الله ما ظنك باثنين الله ثالثهما عادة الناس اللي بتخطط ما بتعرفش تتوكل وللأسف دلوقتي المسلمين اللي بيتوكلوا ما بيعرفوش يخططوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم عارف يعمل الاثنين مع بعض يخطط قوي وفي الاخر مش شخصيتي اللي هينجحني ربنا عشان كده ربنا بيخليهم يوصلوا له عشان يقول له توكل على الله يا رسول الله التوكل على الله العباده حلاوة القرآن والبكاء من خشية الله صلاة القيام قيام الليل ملمح واضح قوي في السيرة الطاقة الروحية هي اللي تجيب النهضة عشان كده انا حاطط شعار اسمه التنمية بالإيمان مفيش تنمية من غير إيمان الملمح ال11 في اربع اخلاق اساسيه ماشيه معانا طول المرحله المكيه طول ما انت ماشي تشوفهم فاكرهم الصدق الامانه الوفاء لاصحاب الفضل صح مش كده فاكرين يا جماعه الوفاء ماشي معانا ازاي وفاء النبي الخديجه وفاء ابو طالب لابوه وفاء وفاء وفاء وفاء وفاء الوفاء الصدق الامانه الاتقان كان ممكن النبي في غار في غار ثور امبارح يقعد في نص الجبل لا نوصل لاخر نقطه عشان نبقى عملنا اللي علينا اربع اخلاق اساسيه مفيش نهضه من غير الاربع اخلاق دول لازم كل شاب نفسه يشارك في نهضه ويبقى على خطى الحبيب خلي بالك يا جماعه الكلام اللي انا قلته دلوقتي دون دي خطى الحبيب خطى الحبيب مش عياطه بس خطى الحبيب انا اتصلت بيا يعني ام من امهاتنا النهارده زعلتني قوي قالت لي انا ان شاء الله على خطى الحبيب هزهد في الدنيا واسيب الدنيا قلت لها يا نهار ابيض احنا ما قلناش حاجه من اول الشهر لا خطى الحبيب اتحركي واشتغلي خططي وانتجي توكلي واعبدي قم الليل وبالنهار تخطيط ازاي اخدم الرساله تملى الرساله كيانك ال 11 نقطه اللي انا قلتهم دول فاضل عليهم اخر نقطه النقطه ال 12 اللي بتقول المرحله المكيه فيها مبدا مهم قوي قوي قوي المبدا دون يعني خرجنا بيه من المرحله المكيه ان سر عناد قريش ورفضها للرساله مش عدم الاقتناع انما المصالح الشخصيه فلوس الجاه المنصب الكرسي ايه ايه المبدا اللي طلعنا بيه قلنا كتير قوي اوعى تحط مصلحتك الشخصيه في كفه والحق في كفه وتفضل مصلحتك الشخصيه اوعى تعمل كده ولك في صورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب كان عارف الحق لكن قضية غنى وقضية فلوسه اوعوا يا جماعة صورة ربنا بيقول لنا علموها لولادكم لأنها من قصار الصور عشان تتعلموا اوعى اوعى تحارب الحق علشان خاطر مصلحتك دي المرحلة المكية خلاص دول دول اللي حكيناه بقى لنا 17 يوم هما ال 12 نقطة دول مين بقى يقول على خطى الحبيب في ال 12 احنا هننزلهم النهارده مكتوبين على النت علشان الناس تجيبهم من على النت وتعلقهم في بيوتها دي مكه خلاص ما انا بقول لكم انا مش جاي احكي حواديت علقها بقى وانت وبينك وبين نفسك وبينك وبين ربك واشهد ربنا على نفسك تعهدوا عليهم احنا في ملايين بيسمعونا اليومين دول يا ترى بعد رمضان الملايين دول هيروحوا فين هيعملوا نهضه ولا هيناموا في بيوتهم طلع الكلام ده واسال نفسك طيب ندخل ندخل على ايه النبي فين دلوقتي النبي خلاص هيوصل للمدينه اهو ها عمال شفتوا طريق الهجرة وشفتوا حركة النبي صلى الله عليه وسلم هيدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة آه، آه، أسأل سؤال معلش آه، يعني بسيط بس عميق جدا وخطير جدا هي حلقة النهاردة كلها مفاهيم يا جماعة امبارح كانت روحانيات قوي وحب الرسول قوي النهاردة حاجات ظبط دماغك بقى ده احنا هنبدأ مرحلة جديدة اسمها مرحلة المدينة خلي بالك المرحلة المدنية 10 سنين يبقى عمر الرسالة كلها على بعضها كام 13 في مكة و10 في المدينة بنتكلم في 23 سنة 10 سنين هنقعد في المدينة من الهجرة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لميتوا السيرة كده يا جماعة عمالين نلمها طب اديني عنوان زي ما اديتني عنوان للمرحلة المكية الثبات على الحق من أجل الرسالة اديني عنوان للمرحلة المدنية تأسيس الوطن تأسيس الوطن ليه كلمة وطن هقول لكم دلوقتي ايه الموضوع الموضوع يا جماعة ان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة لكن اسألكم سؤال هل لسه في مسلمين في مكة طبعا في ليه طب ما هاجروش ليه ما عرفوش او عندهم مصالح شخصية تخليهم وح- مش عارفين يخرجوا او مش مسلمين لكن بيحبوا النبي ومستعدين يساعدوه زي مين زي بني هاشم مش مسلمين لكن واقفين مع النبي زي العباس اللي خد مكان ابو طالب بعد وفاة ابو طالب بقى العباس عم النبي ومستعد يفدي النبي بعمره كويس اذا مش كل المسلمين راحوا المدينه صح في لسه مسلمين في مكه وفي مش مسلمين مع النبي في مكه طب انت بتقول لنا الحكايه دي ليه طيب دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم هيبدا معارك مع مكه مش كده هتبدا حروب ط- اربع حروب وحروب طاحنه والامور مش سهله ايه موقف المسلمين اللي موجودين في مكه مع مين مع النبي طبعا طبعا مع النبي طبعا لكن اسالك سؤال هل النبي استخدمهم في صراعه مع مكه حد جاب انا عايز اوصل لفين هل حد من المسلمين اللي في مكه قام باي عمل عسكري او مسلح ما في حرب دلوقتي ضد قريش وهو قاعد في مكه انا بتكلم عن المسلمين اللي في مكه ابدا هل النبي طلب منهم يعملوا قلاقل في مكه انتوا عارفين الدول دلوقتي لما يبقى لها رعايه او اتباع او ناس منتمين ليها في بلد تانية طبعا يعني حاجه منتهيه سياسه يعني يقول لهم ايه بهدلوا الدنيا في البلد التانية عشان ايه هل النبي عمل كده ابدا هل النبي طلب منهم ان هم يحدثوا اي مشكله جوه المجتمع المكي ابدا ليه خطيره دي يا جماعه والله الجمله اللي هنقولها دلوقتي في منتهى الخطوره اصل النبي بيحترم قيم المجتمع اللي الناس عايشه فيه مش انتوا عايشين في المجتمع تخيلوا بقيه يا جماعه تسمعوا عن حاجه اسمها حق المواطنه ان مواطن في بلد له كل الحقوق النبي معترف ان المسلمين اللي موجودين في مكه دول مواطنين في مكه فما يصحش ان انا استخدمهم في حربي مع مكه دول اعدائك يا رسول الله لا ده موضوع تاني اي مجتمع في الدنيا بيقوم على اسس قيم مجموعه قيم معينه فالناس اللي موجوده في مكه لازم تلتزم بالقيم اللي المجتمع فيها ايه رايك بقى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دول اعدائنا طب انا مش موافق على كل القيم اللي موجوده في مكه مش انت عايش هناك تلتزم بقيم المجتمع اللي انت فيه يا رسول الله دول هيحاربوك ما تخشش في الحرب معايا ضدهم ليه لانك عايش في المجتمع ده احترم قيم المجتمع اللي انت عايش فيه المواطنه يا جماعه اللي احنا دلوقتي بدانا نسمع عنها من 20 سنه الكتاب العالميين بيقولوا في طالما انت عايش في وطن يبقى لازم عليك حقوق وواجبات وتحترم الوطن ده النبي قايلها من 1400 سنه طب انت بتحكي لنا الحكايه دي ليه المسلمين اللي في الغرب احترموا قيم المجتمع اللي انتوا عايشين فيه يبقى ما ينفعش تخرب في مجتمع في الخارج علشان م- مشاكل اخرى تتعلق ببلدك ليه لانك عايش في المجتمع ده فلازم تحترم قيم المجتمع ده ما ينفعش تضرب بيزا وتسافر لان في قيم للمجتمع ده تبقى مش على خطى الحبيب تبقى مش على خطى الحبيب ما ينفعش تروح تدعي ان انت عندك بطاله علشان تاخد اعانه من الحكومه الغربيه اللي انت عايش فيها وتقول ما هو اصلنا ايه هم دول يستاهلوا يا عم يروحوا في 60 داهيه دول حتى مش مسلمين ف- طز فيهم طالما عشت هنا تحترم القيم بتاعت المجتمع ده صلى الله عليك يا رسول الله يا اللي بتقول الكلام مين يقول بعد كده ان, ال- إن الاسلام ده دين يحض على العنف شايف الكلام مش هستخدمكم ولم يرد مره واحده ان مسلم من اللي عايشين في مكه قام باي عمل عسكري او مسلح او قلاقل او احدث مشكله في مكه ده اكتر من كده يوم غزوه بدر قريش قالت للمسلمين اللي قاعدين معاهم والكفار من بني هاشم لازم تطلعوا معانا غزوه بدر فطلعوا نحاربهم بقى تخيل النبي يقف ويقول ايه من لقي منكم العباس في المعركه فلا يقتله انما خرج مكرها يبقى النبي مقدر ليه ان هو مواطن في البلد دي ومقدر ليه انه خرج غصب عنه وبناء على كده النبي عمل المدينه عرفت ان انا استخدمت كلمه وطن النبي عمل في المدينه كده اليهود مواطنين في المدينه نحترمهم ولهم كل لهم حقوق زي المسلمين بالظبط وعليهم واجبات ومن هنا تقدر تفهم ليه النبي حارب اليهود هخلص لك كده الموضوع دلوقتي لان هم ما التزموش بقيم المجتمع يبقى ما كانتش انتقام ولا كانت كراهيه خلي بالكم يا جماعه هي حلقه صعبه بس حلقه بتحط اساسات كل معارك النبيه مع الم- مع اليهود تفت- تفهمها من المفتاح اللي انا قلته لك ده انتم مواطنين هديكوا كل حقوقكم زي المسلمين اللي في المدينه ومش هنحطكم درجه تانية ليكوا كل الحقوق ديانه وكل حاجه كل حاجه تعملوا اللي انتوا عايزينه في الحقوق بس في اطار لقيم المجتمع زي ما مكه المسلمين هناك ملتزمين باطار قيم المجتمع يا يهود يا موجودين في المدينه التزموا بالاطار بتاع قيم المجتمع فلما خالفوا لا ده, ده وطن بتاعنا كلنا اللي يخالف يجازى وصلت كده و- وسهله قوي وواضحه يبقى ما كانش تع... ما كانش عصبيه ضد اليهود ولا كانت كراهيه ولا كانت انتقام ولا كان لا ده انا اديت لكم الحقوق في الاول انتوا اللي خالفتوا في حق مواطنه ليكوا حقوق وعليكوا واجبات وانا بعملكم بالعدل لان انا عملت كده مع المسلمين اللي في ال- في مكه قلت لهم مالكوش دعوه بيا انتوا جزء من المجتمع ده احترموا المجتمع اللي انتوا فيه فهمتوا يعني ايه مواطنه يا جماعه وفهمتوا ازاي النبي قدر الموضوع دون ندخل بقى ها وصل النبي الحمد لله هتوصل فين يا رسول الله الآن أنا داخل على مسجد قباء هو بقى مسجد لا لسه مش مسجد أنا داخل على بلدة اسمها قباء بينها وبين المسجد النبوي 10 كيلو يا وصلت خلاص يا رسول الله طب ما تدخل على طول على المسجد النبوي لا هنستنى في قباء شوية ليه أصل أهل قباء استأذنونا كويس لازم نديهم حقهم وعشان المدينة تعرف إن أنا خلاص وصلت فيستعدوا ما ادخلش عليهم فجأة شوفوا ال- التحضير والإعداد عشان نستقبل استقبال جيد يليق بالشكل وعشان اليهود والمشركين اللي في المدينة يعرفوا إن الدنيا داخلة على وضع جديد تحضير تحضير المدينة هتقعد قد إيه يا رسول الله في قباء هقعد أربع أيام مع أهل قباء هو النبي صلى الله عليه وسلم الرحلة مدتها قد إيه 14 يوم من ساعة ما طلع من مكة لغاية ما وصل المدينة لغاية ما وصل قباء طب هي القوافل بتاخدها في قد إيه في 10 أيام طب اشمعنى النبي خدها في 14 يوم 3 أيام في غار ثور ولانه سلك طريق غير طريق الت- القوافل فزود يوم ف 11 يوم في الطريق وثلاث ايام في الغار طلع من مكه امتى يوم الاثنين وصل قباء امتى يوم الاثنين آه، 14 يوم بالظبط وصل قباء هتعمل ايه يا رسول الله هبني اول مسجد في الاسلام مسجد قباء تيجي نشوف مسجد قباء ونشوف لقطه من هناك ونتخيل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبيبة المدينة تعالوا نتفرج على لقطة قباء ونكمل مع بعض هنا وصل النبي صلى الله عليه وسلم وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أول لحظة يحس بالأمان صلى الله عليه وسلم في المشوار الطويل اللي قريش بتتبعه لحظة بلحظة أول ما وصل هنا هو لسه ما دخلش المدينة بيننا وبين المدينة بعض الكيلومترات وصل النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما استقر أخيرا نزل هو وسيدنا أبو بكر الصديق وهم في حالة شيء من الاطمئنان هتعمل إيه أول ما توصل يا رسول الله أول ما تستقر هتعمل إيه أول مسجد في الإسلام قباء يا جماعة يبنيه النبي صلى الله عليه وسلم طب ما تخلي العمال وت- ده انت تعبان طول السفر يا رسول الله حد تاني يبنيه انا اللي ابنيه بنفسي انا ابنيه انا وابو بكر وعلي ويبني معايا اهل قباء ليه يا رسول الله عشان اخد ثواب النبي بيدور على الثواب يا جماعة هيبني صلى الله عليه وسلم بايديه مع الناس اول مسجد في الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد يوم بيوم وكان صلى الله عليه وسلم من الوفاء لهذا المكان العظيم ولهذا المسجد هو النبي وفي حتى للأماكن مش كفاية طول السيرة شايفينه وفي للأشخاص لا ووفي للأماكن كمان صلى الله عليه وسلم إزاي كل أسبوع يجي صلى الله عليه وسلم هنا هنا في المسجد ده يجي صلى الله عليه وسلم عشان يصلي ركعتين في قباء يجي مشي من المسجد النبوي ويقول صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته ثم أتى قباء فصلى ركعتين كتب له أجر عمره والحديث ده موجود فوق المحراب موجود هنا في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل في المسجد دون آية عظيمة جدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم بصوا كده للمسجد وافتكروا الآية دي لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا وعشان النبي صلى الله عليه وسلم ده أول مسجد في الإسلام زي ما انتم شايفين مئات وألاف بيجوا يقلدوا نبيهم صلى الله عليه وسلم يصلوا ركعتين وياخدوا ثواب عمره هنا يجوا في مسجد قباء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حمد لله على السلامة يا رسول الله وصلت إلى قباء بسلامة الله بنعمة من الله وأول ما وصلت ما استريحت صلى الله عليك بنيت المسجد طبعا ما كانش بالحجم دول لكن في هذا المكان كان موجود هنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
يا من إذا دعوناه وجدناه قريب نسألك يا الله يا منان كل غريب أن ترزقنا الحياة أنا منذ الحبيب
ده كان قباء وبنى النبي صلى الله عليه وسلم اول اربع ايام طبعا ما كانش بالشكل دون ولا بالحجم دون لكن ده المكان بالظبط طيب مين هيلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في قباء معاك مين الان يا رسول الله معايا ابو بكر الصديق في واحد جاي بقى له 500 كيلو بيجري اه بيجري بيجري مين هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه اصل رب الودائع خلاص رجع الودائع منتهى الامانه رجع الودائع وما يعرفش النبي حصل له ايه فالان فطلع ومش هيستنى لما هو وهو معهوش فلوس يجيب جمل ولا هيطلع جري 500 كيلو يجري ويقع وينام ويصحى ومعاه شويه ميه ويجري ويقع ليه قلقان على رسول الله صلى الله عليه وسلم شايف عليه شايف علي بن ابي طالب كام سنه 23 سنه يا شباب يا اللي عندكم 23 سنه عندكم الحماس ده وين؟ عندكم الطاقه دي عندكم الروح دي اتقطع النعل اتقطع النعل دمت القدمين دمت القدمين تورمت القدمين تورمت القدمين ما بيوقفش اشوفه بعيني اطمن عليه يا سلام عليك يا سيدنا علي بن ابي طالب يا جماعه ها انا عمال اقول الكلام ده وانتوا بتتاثروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ها على خطى الحبيب تعملوا نهضه ولا كلام شفت علي بن ابي طالب يوصل علي بن ابي طالب امتى يلحق بالنبي وهو لسه هيطلع من قباء طالع على المدينه يوم الجمعه النبي قعد اربع ايام وصل الاثنين هيمشي الجمعه لا علي بن ابي طالب فرق له النبي منظر رجليه متدمر مش رجليه مش ده علي بن ابي طالب فرق له النبي بيحبه قوي ابن عمه الحبيب فرق له النبي رقه شديده وهو واقف مع فاكرين علي بن ابي طالب لما كان طفل والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من يتبعني في هذا الامر قال له انا كان عنده ساعتها 10 سنين فالنبي ضرب على ايده والناس كلها ضحكت شفت عليه بقى الراجل ازاي دلوقتي شفت دوره في الهجره لما نام في في فراش النبي ما تستهونوش بالاطفال يا جماعه طلعوهم رجاله عشان هيبقى لهم ادوار في المستقبل احنا عايزين الجيل الجاي طب مين تاني هيلحق بالنبي وهو لسه واحد في المدينه هو النبي قال ما حدش يجي يستقبلني انا جاي لكم لكن واحد في المدينه ما قدرش مين الزبير بن العوام 21 سنه كان أ- كان طفل هو عليه خلي بالكم الاطفال بقوا رجاله دلوقتي الزبير بن العوام طب طلع ليه ما سمعش كلام النبي ليه هو عارف النبي جاي طول الرحله تعبان فاشترى ثياب جديده بيضاء جميله وطلع علشان النبي يدخل في ابهى شكل يعني عايزين النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المدينه لابس حلو شوفوا شوفوا النظر يا جماعه ده الاسلام يا اخوانا شوفوا شوفوا الزبير بن العوام بيفكر ازاي لا لازم اطلع عشان فالنبي فرح بقدومه ولبس النبي وابو بكر ثياب بيض لان الثياب اللي كانوا جايين بيها بقى في الغار وكده اتبهدلت داخلين المدينه إيه- الوضع في المدينه ايه الوضع في المدينه ان اهل المدينه بيترقبوا وصول النبي بقالهم خمس ايام ليه خمس ايام لان هم حاسبين ان هو هيجي في 10 ايام فهم ما يعرفوش غير ثور ولا يعرفوا انه خد طريق مختلف فكل يوم الصبح يطلعوا من الضحى على الحرة الحرة دي مكان اللي ممكن يجي منه النبي يقعدوا فيها لغاية ما الشمس تسلقهم وقت الظهيرة مش قادرين يقوموا واخدين بعضهم راجعين خمس أيام كده عرفوا إن وصل قباء طب هيجي لنا يوم إيه؟ أربع أيام تانية يعملوا إيه؟ يطلعوا كل يوم النبي ما قالهمش جاي إمتى؟ يطلعوا كل يوم الصبح يمكن جاي بكرة يقعدوا لغاية الظهر ي- لغاية يوم الجمعة اللي النبي كان جاي فيه استووا بقى مش قادرين يعني فايه راحوا ساعتين ثلاثه والشمس آه، يعني وجعتهم قوي فقاموا واخدين بعضهم وراجعين بيوتهم ها اول ما الشمس اتكسرت سنه كان النبي داخل مين اللي هيشوفه اول واحد مين اللي هيبشر اهل المدينه بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم واحد يهودي مش كل اهل الكتاب اعداء واحد يهودي كان فوق النخله بتاعته فبيبص لقى اربعه جايين نبي وابو بكر وعلي والزبير هو ما يعرفهمش بس فهم ان هم دول فصاح من فوق النخله في اهل المدينه باعلى صوته تخيلوا بقى احنا دلوقتي بنتكلم على صوت سمع في المكان اللي احنا فيه ده لان احنا هنا يعني خلاص احنا دخلنا المدينه يا اخوانا يا معاشر العرب هذا جدكم جدكم مش جدكم جدكم يعني حظكم نصيبكم اللي انتم فرحانين بيه هذا جدكم الذي تنتظرون جاء المدينه فما ان قال جاء المدينه حتى ارتجت المدينه اللي بيحكي الحكايه دي سيدنا انس بن مالك كان عنده ساعتها 10 سنين بيقول ارتجت المدينه اسمع صوت التكبير ياتي من كل مكان الله اكبر اسمع صوت التهليل لا اله الا الله ياتي من كل مكان ابواب البيوت تفتح ويخرج الرجال والنساء والاطفال شباب وستات اطفال ورجاله تختلط الدموع مع الضحكات جاء رسول الله اغلبهم ما شافوهوش ما شافوش الا بتوع بيعه العقبه ال 73 رجل وامراتين لكن الباقيين ما شافوهوش لكن طالعين بيدوروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجروا ناحيه الصوت اللي جه منه فتخيل اللقطة سيدنا أنس بن مالك بيقول ذلك أعظم يوم في تاريخ المدينة هو فيه في تاريخ المدينة من يوم ما خلق ربنا المدينة إلى اليوم لغاية النهاردة اللي احنا فيه ولغاية يوم القيامة يوم أعظم من دخول محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا البلد صلى الله عليك يا رسول الله احنا بنتكلم بقى من هنا هنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم فتخيلوا وهو داخل صلى الله عليه وسلم تخيل فرحة أهل المدينة تخيلوا لو كنا احنا هناك يا جماعة ها تخيل تخيل كنت تبقى عامل ازاي ساعتها والشوق وعايز تشوفه واول مره هتشوفه تخيل انس بن مالك وهو بيقول لك دخل النبي المدينه يوم الاثنين فاضاء منها كل شيء ومات النبي بالمدينه يوم الاثنين فاظلم منها كل شيء تخيل النبي صلى الله عليه وسلم لو ما كانش جه المدينه هل كانت ستذكر في التاريخ في 2 مليون ولا 3 مليون النهارده موجودين في المدينه عشان يبقوا موجودين هنا يا ترى كانوا هيجوا يا ترى كانت هتندثر البلد دي في التاريخ فلما جاءها محمد صلى الله عليه وسلم صارت بلدة من أعظم بلدان العالم تتيه على العالم بأن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها خاتم النبيين كم في المدينة من الجنة كم حتة في المدينة جبل أحد من الجنة والبقيع من الجنة وروضة النبي من الجنة ليكي حق يا مدينة تتيه على الأرض مفيش حتة في الأرض فيها حتت من الجنة إلا أنت شوفوا ال... يا جماعة اللي موجودين معانا يا أهل المدينة يا بختكم العالم كله بالله عليكم يا ناس اللي موجودين معانا في ال... الان في الاستوديو اعبدوا ربنا حسوا بقيمه المكان اللي انتوا فيه الملايين يمكن بتبكي الان نفسها تكون مكانكم هنا وانتوا ربنا اختاركم فاعبدوا ربنا قوي واشكروا النعمه قوي دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه كل المسلمين بيجروا على النبي صلى الله عليه وسلم بس اغلب الناس لسه مش عارفه مين النبي فبعض الناس راحت مسكت الناقه خطام الناقه بتاع مين بتاع سيدنا ابو بكر الصديق فسيدنا ابو بكر الصديق مش عارفين مين النبي فسيدنا ابو بكر الصديق بادبه وذوقه الجميل مش يقول لهم لا مش انا الرسول ده هو ده شكلها وحش فيعمل ايه من غير ما يتكلم يقوم قلع العبايه بتاعته ومضلل على النبي صلى الله عليه وسلم فالناس كلها تقوم سايباه ورايحه للنبي صلى الله عليه وسلم شوفوا ادبيات سيدنا ابو بكر شوفوا الذوق شوفوا اللطف شوفوا الذكاء أما ضلل على النبي ما هو ده أما سايبين سيدنا أبو بكر الآن كل الناس ماسكة بخطام ناقة النبي قبلوا النبي فين؟ قبلوا النبي في حتة اسمها ثنية الوداع مكان معروف هنا في المدينة ثنية الوداع وبدأت أبيات من الشعر تتقال وبدأت الأصوات تطلع فيها وبدأت الناس ترددها واحد في الثاني في العاشر طلع البدر علينا أنا عايزك أنا عايزك تسمعها بقلبك أنت حافظها أنا عارف ياما سمعتها بودنك اسمعها بقلبك اسمعها وانت شايفه كانك هناك تيجي تتخيل نفسك الان في ثنيه الوداع وبتبص للنبي والشاعر بدا يقول طلع البدر علينا ده بدر طلع البدر علينا من ثنية الوداع المكان اللي قبله فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع تخيلوا يا جماعه اللقطه الجميله دي اقول لك اقول لك يعني حاجه عجيبه قوي استقبلوا النبي بايه باغنيه مش بقران صح والنبي ما زعلش والنبي ما قال لهمش ايه الغلط ده المفروض تستقبلوني بقران يا جماعه الرؤيه عندنا واسعه قوي الفن الجميل اللي يعمل نهضه عايزينه ومهم قوي ومش ضده ومش حرام بالعكس عايزين نكبره انا انا فاهم كده انا فاهم دخول النبي بال... بالاغنيه دي معناه كده معناه تقدير لقيمه الثقافه والفنون طالما بتخدم النهضه مش بتبوظ النهضه شفتوا المعنى الخطير ده بس اقول لكم كمان حاجه جميله سؤال لل... لل... للناس اللي عندهم سرعه بديهه وياخد آه، 100 ريال بسرعه الاغنيه دي اتالفت بدري ولا اتالفت ساعتها ساعتها ايه الدليل عندك ها ان هو قال ثنيه الوداع فلو ما الفها بدري هو ما يعرفش النبي هيخش منين فطلع البدر علينا من ثنيه الوداع يبقى الاغنيه اتالفت في الحال وبدا الشاعر يقولها فاللي جنبه يقولها انت متخيل الحاله دي فاللي جنبه يقولها فالصوت يوصل فالاطفال يقولوها فالستات يقولوها فالصوت يعلى فكل المدينه تقولها فنفضل احنا نقولها لغايه يوم القيامه طلع البدر علينا من ثنيه الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه كله بيشد ناقه النبي ويشد الخطام انزل عندي يا رسول الله ش- اي شرف ده انزل عندي يا رسول الله انزل عندي يا رسول الله النبي الحكيم صلى الله عليه وسلم اللي كله ذوق ما بيزعلش حد دعوها فانها ماموره سيبوا الخطام مطرح ما تقف انت محدش يزعل وتمشي الناقة لأن الكلام كلام حكيم فتمشي الناقة ويمشوا الناس جنبها وتمشي تمشي تمشي تمشي لغاية ما تقف هنا في الحتة يمكن هنا يمكن مطرحنا بالظبط يمكن قدام شوية قدام شوية تقف مكان المسجد النبوي فظل النبي عليها ما قامش فقامت وتحركت ثم التفتت وعادت إلى مكانها وبركت وقامت قاعدة خالص فنزل النبي وقال هنا المقام فده لسه ما اداناش المسجد النبوي كان كان قدام ايه قدام المسجد النبوي في ايه في ديار قبيلة من قبائل المدينة بني النجار مين بني النجار اخوال ابي النبي ابو النبي صلى الله عليه وسلم اخوال عبد الله ابو النبي اللي النبي وهو عنده ست سنين جه نفس المكان ده يزور قبر ابيه ويزور خلال ابوه كان ربنا بيعلمنا صله الرحم غاليه قوي قوي قوي قوي قوي شفتوا هو النبي كان نفسه ينزل عند خلال ابوه بس من الذوق ما قالش فربنا عشان يعلمنا ان صله الرحم غاليه ابرك يا ناقه هنا عشان معنى صله الرحم يا ناس يا اللي مقطعين ارحمكم عيب عيب دي الناقه بركت علشان صله الرحم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم وتبدا الناس هيتكلم اول خطاب لرسول الله حاول تتخيل كده الناس ساكته خالص و- ومستنيين النبي هيقول ايه يا ترى اول خطاب هيكون ايه خطاب ديني خطاب ايماني روحاني خطاب سياسي خطاب آه، اجتماعي ما هو خطاب ديني بصفته نبي ولا خطاب سياسي بصفته حاكم المدينة المنتخب بالأغلبية من المدينة مش كده مش هم اللي اختاروه هم اللي جابوه وط- وادي البلد كلها طالعة بتستقبله ولا خطاب اجتماعي بصفته مصلح اجتماعي أنه خطاب يا رسول الله طب تيجوا نسمع كده هو قال ايه ونحلله أيها الناس كل الغيصة بقى وطلع بقى شش. ح- تخيل انك هناك اهو هيسمعوه اهو ايه اول كلمة يا رسول الله ايها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام عليه الصلاة والسلام إيه الخطاب ده؟ هي كلمات منمقة جنب بعضها؟ لا ايه الموضوع هو ايه خطاب ايه هو خطاب سياسي ولا ديني هو ايه الكلام اللي اتقال ده سياسي ولا ديني ولا اجتماعي وصفهولي ديني لا ده سياسي لا ده اجتماعي طب تعالى نحلل كده الموضوع عشان تعرف عظمة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دي بلد مليانة حرب مش كده لسه طالعة من حرب بعاث بين الأوس والخزرج مموتين بعضهم مش كده الكراهية الشديدة بين القبيلتين في احتكاك شديد وفي يهود ديانة أخرى وفي مسلمين فقراء كانوا ولاد عز جايين من المدينة مش لاقيين ياكلوا ما لهمش مأوى اسمع بقى كده بعد ما عرفت المعلومات دي أيها الناس أفشوا السلام كفاية حرب بقى وأطعموا الطعام المهاجرين دول لازم ياكلوا وصلوا الأرحام يا أوس وخزرج اتجمعوا على بعض وصلوا بالليل والناس نيام انتوا محتاجين طاقة روحية عشان تعملوا الثلاث حاجات دول تدخلوا الجنة بسلام ها ها مين يختار ديني ولا سياسي ولا اجتماعي كلهم كلهم انتوا عارفين يا جماعه مشكله المستشرقين مع النبي صلى الله عليه وسلم ايه ان بعض المستشرقين يقول لك ده راجل روحاني بيخاطب القلوب ومستشرقين يقول لك لا لا لا لا ده حاكم سياسي خطير وناس تانيين يقول لك لا لا ده مصلح اجتماعي مشكلتهم ايه ان هم بيحاولوا يحطوا النبي في ال- في الاطار بتاع السياسيين او ال- هو كل الحاجات دي هو صاحب رسالة إصلاحية شاملة صلى الله عليه وسلم و- وتلاقي كل واحد صاحب رسالة إصلاحية عنده نفس المشكلة دي هو شيخ ولا داعية ولا مصلح اجتماعي ولا صاحب فكرة سياسية هو هو صاحب فاهمين يا جماعة الفكرة عاملة إزاي لكن بص لحاجة تانية إيه أول كلمة قلتها يا رسول الله السلام مش كده صح يا جماعة ولا لا أول كلمة قالها إيه في المدينة ما هو يعني ما يعني خلينا بس بن- بنتكلم ك- السلام وتحية الإسلام السلام وختام الصلاة السلام وبداية الرسالة خالص حضن من جبريل للرسول اللي هو رمز السلام صح طب طب تعالوا ن- ن- ناخد حاجة كمان نحلل أكتر لاحظ ثبات أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه ثبات أخلاق النبي ابتدى بحضن من جبريل رمز السلام والنهارده بيبتدي العهد المدني بكلمة السلام مش كده؟ أطعموا الطعام وصلة الأرحام فاكرين السيدة خديجة لما قالت له أنت ليه ربنا اختارك إنك لتصل الرحم وتطعم الجائع فاكرين الكلام ده؟ والنهارده بيقول إيه؟ أطعموا الطعام وصلوا الأرحام شايف ثبات أخلاق النبي؟ النهارده بيقول قوموا بالليل صلوا بالليل فاكرين اول الايات اللي نزلت يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا يبقى النبي بيتغير ولا ثابت ثابت الدنيا تتغير وهو ثابت على اخلاقه شفتوا شفتوا يا جماعه انا كل ده بحلل سطر بس شفتوا السطر عميق ازاي طب حاجه تانية في السطر النبي اختار دي كلمه بقى للدعاء والمصلحين النبي صلى الله عليه وسلم والشباب اللي بيحب يدعو الى الله النبي اختار كلام مناسب لايه للمرحله مش كده دي نفس حالة حرب مجتمع حرب يبقى نقول له كلام مناسب يا جماعة يا دعاة اوعوا تقولوا للناس كلام مش مناسب للمرحلة تقول لي ما هو ده من الإسلام ما الإسلام كبير لكن قول المناسب احكي لكم حاجة تضحك كنا مرة في فرح فجابوا واحد في بداية الفرح يقرأ آيتين من القرآن عارفين قرأ إيه؟ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فبقول له يا عم أنت ليه قلت كده؟ قال لي مش ده من الإسلام وعشان نوعيهم قلت له بس مش ده مناسب للوقت ده فاهمين يا جماعه انا عايز اقول ايه تقول ايه امتى الرسول مش بيقول اي كلام المرحله دي محتاجه ايه المرحله دي محتاجه لمه المجتمع يبقى نقول لهم افشوا السلام ايوه يا اوس يا خزرج اطعموا الطعام ما تنسوش المهاجرين صلوا الارحام وكلها دين خلي بالك وكلها سياسه وكلها اجتماع شفتوا صلى الله عليه وسلم مين يعرف يجمع الحاجات دي كلها في رساله واحده في سطر واحد قلت يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم مين هيعمل ايه دلوقتي ابو ايوب الانصاري ده واحد من بني النجار هو النبي صلى الله عليه وسلم واقف عند بني النجار بس هينزل عند مين من بني النجار مين مين اللي هيقعد عنده من بني النجار فابو ايوب قال لك بقى هو قال المره الاولانيه قال دعوها فانها ماموره طب ما نجرب كده قام واخد متاع النبي والنبي بيقول الخطبه بتاعته ومدخلها بيته شال حاجه النبي وحاططها في البيت فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اين المتاع قال في بيتي يا رسول الله فالناس عماله تقول له عندنا يا رسول الله عندنا يا رسول الله فقال النبي الرجل مع متاعه انا اروح مطرح ما هدومي موجود انا هتاخدوني في حته وهدومي في حته ثانيه وكانه اعجبته مبادره ابو ايوب انه بادر وعمل حركه ذكيه فنزل النبي في بيت ابو ايوب الانصاري تعالوا نتفرج بقى جوه البيت دخل النبي هتقعد قد ايه يا رسول الله عند ابو ايوب حوالي شهر يا بختك يا ابو ايوب صح مش كده يا بخته يا بخته قوي يا بخته جدا تخيل كده لو زارك النبي صلى الله عليه وسلم لو النبي هينزل ضيف عندك لمدة شهر فرحان قوي بس اسألك سؤال هيبقى راضي عن سلوكياتك جوه البيت هتعرف تظبط سلوكياتك قدام النبي صلى الله عليه وسلم هتنام الساعة كام وتصحى الساعة كام يا شباب يا صغيرين هتصحوا الساعة كام 3 الظهر والنبي عندك في البيت ها طب وسريرك هيبقى متبهدل والنبي عندك في البيت و- ومتنطوج والحاجات مرمية طب وهتعامل امك ازاي لو النبي عندكم في البيت لمدة شهر طب وصور ال- اللي انت معلقها على الحيطان والنبي صلى الله عليه وسلم طب هتقفل طب اقول لكم حاجه يا جماعه ما تيجوا تاخدوا نيه لو رسول الله عندنا الايام القادمه من رمضان ونعمل مسابقه مين اكتر مين اللي يخت... مين النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عنده مين اكتر واحد منضبط جدع جميل شخصيته حلوه عنده ذوق عالي قوي ويستقبل النبي وتتخيل ان انت هتستقبل النبي العشر ايام الاخيره من رمضان وتاخد ثواب ابو ايوب حلوه الفكره فكر فيها كده النبي عندنا اخر 10 ايام من رمضان يا ماما يا بابا تخيل طبعا احنا عايزين سلوكياتنا وشكل بيتنا وطريقه حياتنا والقنوات الفضائيه اللي اللي هتتقفل والموقع الانترنت ده رسول يا نهار ابيض هيمشي ويسيبنا تعالوا نتفرج عمل ايه عند ابو ابو ايوب الانصاري دخل النبي صلى الله عليه وسلم اول لقطه هنتفرج على ال- الغرب بيتكلم على الاتيكيت تعالوا نتكلم على ذوقيات الاسلام العاليه ها البيت دوبين هنا جنب المسجد النبوي على طول بيت ابو ايوب الانصاري لانه قدام المسجد على طول البيت دورين دور تحت ودور فوق مين هيسكن تحت ومين هيسكن فوق قالوا أنت تكون فوق يا رسول الله ليه لا نقدر ولا نطيق أن تكون أقدامنا فوقك يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم انا ورينا بقى ورينا انتوا بقى الاتيكيت عندكم والذوقيات هتبقى عامله ازاي انت فوق واحنا تحت يا رسول الله طب بص بقى الذوق من الناحيه الثانيه قال لا انا رجل سياتيني الناس يزوروني فلا يصح كلما اتاني الناس ان انا اعمل لكم مشكله تحت والس- ومراتك يا ابو ايوب تستخ ايه يا رقي ده فقبل فطلعوا هم فوق والنبي تحت فبيمشوا في البيت على ترابيزه عشان ما يضايقوش النبي او يصحوه ففي مره وهو بيتحركوا بشويش ام ايوب كسرت الجره بتاعتها كان عندها كده زي قله اتكسرت القله الميه بدات هتنشع وتنزل من بين والنبي تحت فما عندهمش الا لحاف واحد والدنيا برد في الشتاء فقاموا قال جايبين اللحاف ومنشفين البتاعه بسرعه طلع الفجر ما قدروش نزلوا الرسول يا رسول الله مش قادرين ارجوك اطلع انت مش قادرين مش قادرين الذوقيات جميله بس احنا مش قادرين اطلع انت فوق واحنا تحت فقبل النبي صلى الله عليه وسلم فبقى النبي صلى الله عليه وسلم فوق وهم تحت ادي اول لقطه في- في ترتيب السكن هيش- هيعيشوا ازاي طب نشوف الاكل بيجيبوا له العشاء كل يوم فهم بيقولوا كنا ما نرضاش ناكل نبعت له العشاء ساعات ياكل معانا وساعات نقدم له العشاء عشان ما نبقاش ضاغطين عليه لازم شوفوا ال- الذوقيات فيقدموا له العشاء يقولوا وننتظر لما يخلص فنشوف اثار صوابع النبي فنلتمس الاثار نت... يعني نطلب البركه ونقوم واكلين مطرح اصابع النبي صلى الله عليه وسلم فمره نزل لنا الاكل زي ما هو من غير ما اصابعه تبان فيه مفيش اثر والاكل زي ما هو فصعد ابو ايوب منزعج ايه يا رسول الله الاكل ما عجبكش قال لا قال لم لم تاكله يا رسول الله قال ان فيه ثوم فيه ثوم فقلنا أحرام هو؟ قال لا قلنا فلما؟ قال أنا رجل أناجي ربي ويأتيني الملك فلا أحب أن يتأذى الملك من رائحة فمي ويغشاني الناس وبيجيلي الناس فلا أحب أن أؤذي الناس برائحة فمي شايف ال يا جماعة ساعات الشرابات في المساجد بتبقى حاجات آه، كوارث تخيل الناس اللي بتشرب سجاير الناس اللي بتشرب سجاير النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز سيدنا جبريل يتأذى والحديث بيقول إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم فالبيت اللي فيه سجاير الملائكة مش قادرة تخش الريحة مش قادرة المكتب اللي فيه سجاير الإيدين ال- ال- الفم اللي فيه سجاير أنت حر يعني مش عايز الملائكة أنت حر حاجة ترجع لك يعني أنا مش بتكلم في, ال- في السجاير حلال وحرام دي مش شغلتي أنا بتكلم في القيمة الذوقية دي كويس شفتوا أبو أيوب الأنصاري بالمناسبة يا جماعة أبو أيوب الأنصاري مدفون فين؟ فضل يجاهد لغاية ما بقى سنه 90 سنة ودفن تحت سور القسطنطينية لما محمد الفاتح جه يفتح القسطنطينية هو قال لهم وهو بيموت شيلوني على كتافكم لما اموت وامشوا بيا امشوا بيا امشوا بيا لغايه اخر مكان تقدروا توصلوا لي تفنوني هناك عشان لما اقابل النبي يوم القيامه اقول له مت بجاهد في سبيل دينك لغايه اخر لحظه ما اكتشفش ان النبي نزل عندنا في البيت يبقى كفايه عليا كده لغايه اخر لحظه قبر ابو ايوب الانصاري الان كل مقابر اهل تركيا في اسطنبول حول قبره عشان يبقوا معاه ومش كده وبس لو رحت تصلي الفجر في مسجد ابو ايوب الانصاريه هتلاقي الاف كل يوم في تركيا ليه علشان عايزين يقربوا هتقولي اشمعنى طب ما في صحابه كتير ما فيش عند قبورهم حد هقول لك اصل هو انزل النبي في بيته فربنا كرمه بان يكون قبره يلتم حواليه الناس الى يوم القيامه مش نزلت النبي في بيتك واكرمته يا ابو ايوب هنديك كرامه مش موجوده عند بقيه الصحابه قبرك الى يوم القيامه يجتمع عليه الالاف كل يوم في صلاه الفجر رضي الله عنه وارضاه ها شوف انت بقى ايه لو تخيلت ان النبي صلى الله عليه وسلم يزورك في بيتك ممكن يحصل ايه طيب دون بيت ابو ايوب الانصاري خدتوا النيه يا جماعه ان شاء الله العشره الاواخر ننوي الحكايه دي لو رسول الله في بيتي بس ما تعملوش حاجات بقى الشباب ما يعملش حاجات ايه نص كم يقول مش هنام على السرير على... لا يعني احنا ناس عاقلين لكن بنظبط سلوكياتنا وبنقول كان رسول الله يزورنا فهنعمل ايه طيب تعالوا نبص بقى على المدينه نظر على المدينه ايه نظرة على المدينة مجتمع المدينة ده مجتمع من ساعة الهجرة بقى مجتمع صعب جدا يعني ايه معقد جدا التركيبة الاجتماعية اتغيرت فجأة تعالوا كده نخش آه، مدخل اجتماعي نتفرج المدينة عاملة ازاي المدينة يا جماعة بعد الهجرة بقى مجتمع صعب قوي مليان مشاكل ممكن ينفجر لو مجتمع غيره ينهار والله ينهار لما هتسمعوا اللي انا هقوله ايه ده ازاي المجتمع ده واقف على رجليه تعالوا نتفرج كده في مهاجرين ما كانوش موجودين قبل كده عنصر جديد دخل في تركيبه المجتمع مش كده المهاجرين دول سايبين ارضهم فلوسهم كانوا ولاد عز اغلبهم كانوا ولاد عز جايين دلوقتي مش لاقيين لا مأوى لا سكن لا فلوس غرباء شعرين بالوحده شعرين بالغربه مش كده وبس العربي صعب عليه جدا ان هو يسيب بلده حاجه صعبه عند العربي فاكرين النبي وهو بيبكي وهو خارج من مكه انك لاحب البلاد الى قلبي فاكرين بلال لا مش فاكرين دي هنقولها لسه بلال لما جه المدينه قعد مره في وسط الصحابه فبكى وقام قايل شعر الا ليت شعري هل ابيتن بواد وحولي اذخر وتميم وجليل دي مكانين في مكه فقال النبي يا بلال اصمت دع الجروح تئن يعني سي- دع- او دع الجروح تكمن يعني خلينا نهدى ارجوك ما تكملش شفت الحاله النفسيه عامله ازاي لا كمان في مشكله تانية ان الوظائف المتاحه في المدينه هم ما بيعرفوهاش هم بتوع تجاره والمدينه بلد زراعي والزراعه محتاجه سنين عشان تتعلمها مش في يوم وليله فبقى عندهم بطاله عندهم مشكلة تانية ايه هي ان عدد المهاجرين عمال يتوالى فبقت النتيجة ان هم ما عادوش عارفين يزرعوا الارض و- و- و- وبقت ال- المحاصيل مش قادرة تكفيهم فبقى فيه مشكلة اقتصادية جامدة شايف وضع المدينة عامل ازاي شايف المهاجرين وضعهم ازاي عندهم مشكلة تانية ان العادات الاجتماعية مختلفة بين مكة والمدينة ستات المدينة مزارعات فبتتدخل في القرار لانها بتزرع مع جوزها ستات مكه رجالها تجار فالست قاعده في البيت ما بتشتغلش فجوزها صاحب الكلمه لان هو اللي معاه الفلوس فلما جم المهاجرين المدينه لقوا الستات بدات تتعلم ستات اهل مكه ستات الصحابيات بتوع مكه يتعلموا ان هي تفرض رايها زي ستات المدينه بحكم المكان فبدات تحصل مشاكل في البيوت يعني يا جماعه العمليه ما كانتش يلا نروح نصلي ونصوم في مشكله اجتماعيه في مشكله التركيبه التركيبه مختلفه التركيبه فيها مشكله الحاله الصحيه المدينه فيها اوبئه وفيها ملاريا وبدا الصحابه يعيوا واول ست اشهر نص الصحابه عيانين لدرجه ان هم ظنوا سيدنا ابو بكر هيموت لما جاله آه، الوباء لدرجه ان النبي بقى بيدعي اللهم حبب الينا المدينه كما حببت الينا مكه معناها ايه؟ ان الصحابه تعبانين اللهم حبب الينا المدينه كما حببت الينا مكه اللهم صححها صحح جوها وانقل وباءها خارجها تخيل الدعوه دي شوفوا قد ايه الوضع الصحي صعب وفعلا انتقد الوباء خارج المدينه بس شفت وضع ال- ال- المهاجرين تركيبه صعبه طب اتفرج على الانصار حرب بين الاوس والخزرج وكل واحد فيهم بيقول طب في المجتمع الجديد اللي النبي جاي عليه مين اللي هيسود احنا ولا الاوس خزرج ولا الاوس وكل واحد عايز يفرد مشكله تانية مشكله ثالثه ان في مشركين في المدينه من الاوس والخزرج لسه مش راضيين يسلموا على الكفر ده كمان مشكله رابعه ان في فئه جديده طلعت اسمها المنافقين حست ان الاسلام قوي في المدينه فاضطرت تقول انا مسلمه وهي بتبطن المكيد عايزه تبهدل المسلمين يقودهم واحد اسمه عبد الله بن ابي بن سلول كان هيعين ملك على المدينه اليوم اللي هيعين فيه وبيحطوا له الخرز في التاج بتاعه هو يوم قدوم النبي فسابوه راحوا النبي فبيكره المسلمين كراهيه شديده ويعدي شوف النفاق بقى يعدي من قدام النبي لما يلاقي النبي معدي يبص للناس ويقول لهم هذا رسول الله فعظموه ووقروه ويروح يقوم بعد كده يقول إن مثل محمد وأصحابه كمثل المثل الذي يقول سمن كلبك ليأكلك شايف م- مجتمع جديد اسمه المنافقين وفي يهود ثلاث قبائل من اليهود مسيطرة على المال والاقتصاد تجارة الحبوب والخمر وال- والثياب ملكهم والآبار بتاعتهم آبار المية ومش كده وبس هم اصحاب ديانه سماويه شايفين نفسهم احسن من الوثنيين العرب فدلوقتي العرب بيقولوا لهم واحنا كمان اصحاب ديانه سماويه وكانوا فاكرين ان النبي اخر الزمان هيجي منهم فطلع من العرب فعندهم حاله من الغضب ايه رايك في المجتمع ده معقد مش كده صعب جدا طب مجتمع تاني كان زمانه انهار مش كده طب هتعمل ايه يا رسول الله تعالى بقى اتفرج على حبيبك صلى الله عليه وسلم هيصلح الحكايه دي ازاي في سنتين المجتمع هيبقى ميه ح- حته واحده نتيجه واحده معقول يا رسول الله هعمل ثلاث حاجات ثلاث حاجات ايه بقى دينيه ولا سياسيه ولا اجتماعيه ما قلنا بقى ما تقعدش بقى تحط البوكسات دي عايز تصلح في الارض حط ثلاثه على بعض وحط لهم box جديد وقول هو ده ال box الجديد وخلاص وريح دماغك هيعمل الثلاثه ثلاث حاجات اول واحده بناء المسجد ايه علاقتها دي ايه بناء المسجد لا ما هو المسجد مش زي دلوقتي عندنا المسجد دلوقتي عندنا عشان تروح تصلي فيه ويتقفل بعد ما تمشي لكن المسجد اللي عند النبي حاجه ثانيه بنيه ليه يا رسول الله ده اللي هيدخل المجتمع في بعضه ده اللي هلحم بيه المجتمع في بعضه ده اللي هيجيب الحب والاخوه والتآلف ده اللي هيدوب طبقات المجتمع المختلفة الأغنياء والفقراء مع بعض بيصلوا جنب بعض مش زي بلادنا دلوقتي الأغنياء لوحدهم والفقراء لوحدهم ودول مش عارفين دول ودول لهم مدارسهم وجامعاتهم ودول لهم مدارسهم كل حاجة منفصلة منفصلة منفصلة فمحدش حاسس بحد هدوبهم في بعض المسجد عرفتوا ليه أول حاجة بناها في قباء المسجد وأول حاجة بناها هنا المسجد مش عشان الصلاة وبس عشان حلحم المجتمع في بعضه شفتوا فيبقى دينية واجتماعية كل حاجة كل حاجة داخلة في بعضها فبقى المسجد المدرسة عمل فيه النبي المدرسة وبقى المسجد ساحة الرياضة عمل فيه النبي فاكرين لما الحراب كانوا بيلعبوا والسيدة عائشة تتفرج كان في المسجد والمسجد بقى مكان الشورى وزي دار الندوة في مكة بقى المسجد مكان الشورى بتاعت المسلمين والمسجد بقى مكان المنبر الإعلامي يقف سيدنا بلال ويقول الصلاة جامعة مش معناها هيصلوا معناها عندنا خبر إخباري أو بيان آه، آه، اجتماعي أو كذا عايزين نقولها لكم فالناس تسمع تتجمع كلها المسجد المسجد مكان لم المسلمين طب وهيأتلفوا ازاي يبدأ النبي يقول الأحاديث بتاعة حلاوة المسجد شفت شفت الخطاب الديني يجي مناسب للمرحلة ازاي ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم السكينة وغشيتهم الرحمة روحانية المسجد يا جماعة تألف القلوب ده دور المسجد في الإسلام يا جماعة هو ده المسجد شفتوا بيدوب مشاكل المجتمع يا جماعة المسجد بيكون في الأرض لكن السماء بروحانيتها بتكون فيه فيتآلف الناس وزي ما بيتحفر النهر فتقف الأرض عند شاطئيه ما تقدرش تخش على النهر يقام المسجد فتقف الدنيا عند شاطئيه أو عند جدرانه ما تقدرش تدخله فيحصل إيه جواه ينصهر المجتمع في بعضه فبقى ديني وروحاني وإيماني وسياسي واجتماعي بقى المسجد وإذا كانت بلادنا دلوقتي بتخلي المساجد تتقفل علشان خايفة ان التطرف يزيد فتكثيف المنابع دون مش هيفيد هيزود المشكلة والأولى ان المسجد يقوم بدوره صح وان العلماء يقوموا بدورهم صح في التوعية فيرجع للمسجد دوره في إنشاء جيل للنهضة شفتوا النبي عمل ايه في المسجد طب بناه ازاي كلنا هنبنيه مع بعضه مع بعضنا ما جابش عمال يبنوه ده بتاعنا كلنا المسجد ده يا اخوانا مسجد النبوي ده بقى النبي يشيل والصحابة يشيلوا ويجي واحد يقول له أكفيك أنا يا رسول الله أشيل عنك يا رسول الله فيقول له النبي لا ولكن احمل مثلي روح شيل واحدة زيي فيبقى ده شايل وده شايل عارفين ان أكتر واحد كان شغال سيدنا عمار بن ياسر كان كل الناس تشيل حجرة وعمار يشيل حجرين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس أجر ولعمار أجرين علشان شايل حجرتين شوفوا ال- الروح عامله ازاي والاحلى من كده يا جماعه ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبني المسجد بيقول لك بقينا نشوف شعر النبي وجسمه كله تراب شوف كان شغال يعني شغال قوي شغال على الاخر ويرفع الروح المعنويه فيبدا الغنى تاني الغنى تاني الغنى ازاي يبدا الصحابه يغنوا لئن قعدنا والرسول يعمل ما هم شايفين النبي بيشتغل اكتر منهم وهو عنده 55 سنه ولا 53 لئن ع- لئن قعدنا والرسول يعمل لهذا فينا العمل المضلل ده يبقى عيب قوي قوي قوي في حقنا فالنبي يرد عليهم هو كمان يقول اللهم لا عيش الا عيش الاخره فارحم الانصار والمهاجره شايف المجتمع عمال يلحم مع بعضه ازاي الله عليك يا رسول الله والله على المجتمع الجميل وعلى الروح العالية ويتبني المسجد من ضمن الحاجات اللي دمها خفيف وهم بي- بيبنوا المسجد سيدنا عمار بن ياسر شغال جامد ففي واحد يعني في- في ناس بتبقى مرفهة سيدنا عثمان بن مظعون صحابي جميل فسيدنا عثمان بن مظعون يشيل الحجرة وبعدين يلاقي كتفه اتوسخ فيقعد عارفين ال- الناس دي وبعدين يمسح آه، كتفه بقى فسيدنا علي بن ابي طالب قام مؤلف شعر عليه بيهزر يعني يجي ينغزه يعني بيقول له يعني ايه انا مش اه لا يستوي من يبني من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى عن الغبار حائدا بيخبطوا بهزار فمين هو قالها مره عمار بن ياسر ما كانش عارف انها بتتقال على عثمان بن مظعون فعجبته فطول ما هو ماشي عمال يقولها طول ويا سلام فالصحابه يضحكوا فهو يفتكر ان هم يضحكوا عاجبهم الشعر فيقوم قايل زياده عثمان بن مظعون هيموت فقام ماسك عصاية عثمان بن مظعون قال والله يا ابن سمية غضب عشان تعرف ان هم بشر برضه والله يا ابن سمية ان لم تصمت لأضربنك في هذه الجلدة بين عينك وأنفك فالنبي سمعها ده عمار فقير بس ده ابن سمية فعلا سمية العظيمة مش سمية اللي انت تقصدها فوقف النبي واحمر وجهه وقال ألا يعلم عثمان أن عمار جلده بين عيني وأنفي أنت بتقول هتضرب الجلدة دي ده عثمان جلدة بين عيني وأنفي فبكى عمار وبكى عثمان وبكى علي بن أبي طالب اللي قال الشعر واللي كمله واللي ضحك شايف بيعمل ايه في المجتمع شايف بيدخل المجتمع في بعضه ازاي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شفتوا يا جماعه ازاي لحم المجتمع في بعضه طب اقول لك حاجه تانية يبقى دي اول حاجه عملها بنى المسجد عشان يلم المجتمع بيحل المشكله الاجتماعيه طب هتعمل ايه تاني يا رسول الله هنعمل حاجه اسمها المؤاخاه بين المهاجرين دي كلها خلي بالكم كانت افكار ابداعيه في وقتها احنا دلوقتي بنقول عمل كذا لكن ساعه ما اتعملت ده, ده, ده مبادره المؤاخاه بين المهاجرين والانصار ايه المؤاخاه بين المهاجرين والانصار ال- المهاجرين قدام والانصار جداد كل مسلم قديم يسكن في بيت انصاري جديد عشان كده ما تلاقيش اتنين كبار كانوا مع بعض ابدا القديم مع الجديد القديم مع الجديد فتلاقي اسامي انت عارفها واسامي مش عارفها لما تبص على الاسامي تلاقي اسامي مشهوره واسامي مش مشهوره لان دول جداد ما كانش عشان يحل ازمه السكن بس خلي بالكم بتاعت المهاجرين عشان يلحم المجتمع في بعضه يدخل شايف الع... شايف العظمه يا جماعه الناس اللي بتخاف من الدين وبتقول لك الدين بيزود التطرف ايه رايك في الدين ده اللي بيحمي المجتمع ده بس يتعمل كده ما تخافوش من الدين يا جماعه الدين عاصم الدين حامي بقى معقوله ربنا ينزل دين يزود العنف في الارض معقوله معقوله رحمه العالمين يكون غير كده فانصاري قديم مع م- مهاجر قديم ويربي بعض وال- والمهاجر يربي الانصاري فالاثنين يرتقوا فالانصاري يتربوا بسرعه فالمجتمع يعلى يعلى يعلى يعلى يعلى يعلى شفتوا؟ فبدا يعمل الحكايه دي بين المهاجرين وتبدا احاديث الاخوه في الله واخدين بالكم الاحاديث بتنزل بتتقال امتى؟ احنا دلوقتي بنقرا الاحاديث باب الاخوه في الله تفتح رياض الصالحين باب انما تقولها امتى هو ده الشطاره النبي قالها امتى يا جماعه لغه الخطاب الديني لازم تتجدد في بلادنا بناء على الفكره اللي احنا بنقولها دلوقتي فتبدا احاديث الاخوه فضل المسجد ما اتقالش في مكه احاديث فضل الم- اتقالت هنا والاخوه تتقال دلوقتي عشان عشان المجتمع محتاجها دلوقتي فيبدا الناس ويبدا الصحابه يتآخوا بينهم وبين بعض والنبي يعمل في الاخوه حاجه جميله قوي دمها خفيف قوي قوي قوي هتعجبك عارف يعمل ايه يخلي الاخوه مش الاخوه المتنشنه عارف الاخوه الناس الجامدين كده انت اخي في ال- الحاجات الجامده دي لا بص بيعملها ازاي بحب و- او يعني آه، يا- يا اخ فلان لا تجاء عارفين الحاجات اللي اللي بتتفرجوا عليها في التمثيليات دي الاخوه ال- الناشفه دي بص النبي بيعمل ايه اخوه الحب هو مين من الناس اللي اللي تعبانين قوي وجايين تعبانين صهيب فاكرين صهيب اللي ساب كل فلوسه ساب كل فلوسه في مكه بص النبي هيعمل معاه النكته دي من باب الحب والاخوه صهيب جو المدينه تعبه ففي في عينه الشمال رمد فالنبي صلى الله عليه وسلم لقاه ماشي في الشارع مهموم وبياكل تمره بص النكته بص الابتسامه اللي تعمل اخوه وتعمل حب وتخلي القلوب تخش في بعضها بص حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم ف- فصهيب عينه فيها رمد وماشي بتمره وبياكلها وهو تعبان كده فالنبي بص هيعمل معاه ايه قال ما هذا يا صهيب اتاكل التمر وفي عينك رمد ايه العلاقه يعني ما- ما ياكل تمر وفي عينيه رمض فصهيب فهم ان النبي صلى الله عليه وسلم انا اسف يعني عارفين لغه الشباب لما يقول لك يعني بيعمل فيه آه، يعني حركه يعني فصهيب فهمها قال لا تخف يا رسول الله انما اكله على شقي السليم ده انا ده انا باكلها من الناحيه السليمه مش من الناحيه المريضه تخيل الروح عامله ازاي مره النبي صلى الله عليه وسلم قاعد هو وعلي بن ابي طالب في الفتره دي فتره السنتين الصعبه دي بياكلوا تمر مع بعض فالنبي بياكل تمر في اللي قدامه وعلي بياكل تمر في اللي قدامه نص ونص فسيدنا علي ياكل التمره وياخد النواه ويحطها قدام النبي ياكل التمره ياخد النواه ويحطها قدام النبي فالنبي بقى قدامه كميه نوى كتير قوي بتاعته وبتاعت علي وعلي ما فيش قدامه حاجه فالنبي شايفه هو بيعمل ايه ساكت وبيبتسم له فعلي قام قايل له ايه اكلت كل هذا التمر يا رسول الله كل ده يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له وانت ما شاء الله يا علي تاكل التمر بنواه لان ما فيش قدامه تخيل الروح ايه رايكم بقى ادي نكت الصحابه والله اجدع من اجدع واحد بيعرف يعني يعمل حاجه ايه رايكم في الروح سيبك من النكته شايف الروح رغم الالم رغم التعب عمل واحد بنى مسجد عشان يلم المجتمع فيه اتنين عمل أخوة عشان يدوب المهاجرين في الأنصار ما يبقاش أوس وخزرج لوحدهم ومهاجرين لوحدهم خشوا ببعض خشوا ببعض فاضل حاجة ثالثة إيه؟ إحنا عندنا ناس مش مسلمين وعندنا كفار وعندنا يهود هنعمل إيه؟ الثالثة دي خطيرة قوي هنعمل دستور المدينة دستور أول دستور عرفته البشرية عمله محمد صلى الله عليه وسلم دستور يعني إيه؟ يحدد الحقوق والواجبات يحدد الأمن الداخلي للبلد يحدد الأمن الخارجي للبلد إيه ع- أنت اتكلمت على ده مشروع نهضة رهيب ده هو هو في زي كده أهو شايف من 1400 سنة يا جماعة إحنا كنا بنقرا السيرة صاموا وصلوا وبس لا هي دي السيرة اللي إحنا بنحكيها هو ده اللي هو, هو ده اللي عمله النبي فعلا هتكتب دستور يا رسول الله هنعمل دستور للمدينة دستور بيقوم على إيه الوطن ده بتاعنا كلنا فاكرين تأسيس الوطن دي مش بلد المسلمين لوحدهم هتعترف باليهود يا رسول الله مش عايشين معانا يبقوا مواطنين معانا طب و- وغير المسلمين كلنا مع بعض طب اسمع البنود بقى عشان تعرف عظمة رسولك صلى الله عليه وسلم أنا مش هقرا كل البنود لأنهم حوالي 15 بند أنا هقرا لك أهم أربع بنود البند الأول المسلمون من قريش ويثرب آه ما فرقش بين الأوس والخزرج المسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم أمة واحدة من دون الناس يعني ايه؟ يعني لا طائفية يعني لا عنصرية يعني ما قالش ان المكي درجته اعلى من اليثربي صح ما قالش كده ده أمة واحدة انتوا زي بعض في الحقوق والواجبات انتهى يعني ما قالش سني وشيعي يعني ما قالش ده درجة أعلى وده درجة عالية بنت هولندية أسلمت قليلا راحت تعيش في بقى أحد البلاد المسلمين اللي فيها سنة وشيعة فقالوا لها أنت بقى هتبقي سنة ولا هتبقي شيعة فالبنت بكت وقالت ده أنا تعبت عشان أبقى مسلمة أنا مسلمة وبس فبتسأل فقلت لها ما هو يعني شايفين يا جماعة المعنى شفت البند الأولاني بند للمسلمين ده بند خاص بالمسلمين تاني نقوله المسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم أمة واحدة على بعضها في الحقوق والواجبات طيب اثنين يهود بني عوف ويهود الأوس وغيرهم من يهود المدينة أمة مع المؤمنين إلا من ظلم وأثم يهود المدينة لهم كل الحقوق أمة مع المؤمنين إيه رأيك؟ لم درجة تانية إيه يا جماعة ده؟ ده الكلام ده من 1400 سنة ونيجي دلوقتي أوروبا تتيه علينا إن إحنا أنتوا ما تعرفوش يعني إيه حقوق المواطنة شايف؟ طيب اسمع البند الثالث أقوى البند الثالث بيقول إيه؟ إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وإن بينهم النصر نساعد بعض على من حارب أهل هذه الصحيفة ده يعني لو حد حارب اليهود نحارب معاه ولو حد حاربنا تحاربوا معانا يهود كويس وإن بينهم النصح تخيل النبي بيقول هذا الكلام والبر البر دون الإثم وإن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم حرية الاعتقاد ايه الرقي ده يا اخوانا مش بقول لك اقامه وطن ده وطن بتاعنا كلنا ده مش بتاع المسلمين لوحدهم شايف الكلام النقطه الرابعه والاخيره نظام عام بقى القانون العام للبلد عشان نضمن الامان الداخلي لا يباح لاحد يخرج من المدينه لقتال ما حدش كده ياخد بعضه ويطلع- يطلع لقتال او يؤوي الى المدينه عدوا الا باذن من محمد رسول الله بصفته الحاكم اللي جايب الاغلبيه ديمقراطيه موجوده شورى عايز تقول ايه دستور محطوط 10 على 10 10 على 10 ايه رايك في هذا الكلام شايف المبادره على فكره اجمل خاصيه في ال- في ال- في الموضوع دون ان هو يجمع ولا يفرق مش كده خاصيه الدستور ده انه لامم الناس كل الناس مع بعضها مش بيقول دول على جنب مش حط ناس قال دول ما لهمش حقوق كلنا دي بلدنا وعمل حاجه النبي عظيمه خطيره احنا عمرنا ما فكرنا فيها غير اسم البلد كان اسمها ايه يثرب غيرها للمدينة عشان لو فضلت يثرب تبقى بتاعت الأس والخزرج ولو سماها دار الهجرة تبقى بتاعت المهاجرين ولو سماها الدولة المحمدية أو القرآنية تبقى بتاعت المسلمين فسماها المدينة اسم جامع للناس كلها مدينتنا بتاعتنا أنا فعلا أنا ب- أنا ببتسم لأني مبهور مبهور بعظمة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت النتيجة ايه كانت النتيجة ان في سنتين المجتمع لحم في بعض على فكرة اليهود بقوا بيتكلموا عن الاسلام بس عمرهم ما اتكلموا عن الصحيفة لانها في وجهة نظرهم ادتهم حقوق ما كانوش يحلموا بيها ولما طلعوا عن النظام العام هنا بس حاربهم وقبل كده لا يمكن دليل خ- اخر على ان المواطنه و- وح- وحريه الاعتقاد كانت عظيمه ستات الانصار اللي هم الاوس والخزرج زمان كان بيموت لهم عيال كتيره فكان لما يموت لها يتولد لها عيل تقول انا هخليه يهودي عشان يعيش لان هم كانوا بيبصوا ان اليهود اعلى درجه فاهمين فلما جه النبي اللي ولاده كبروا بقوا 15 سنه ويهود والستات اسلموا فقالوا عايزين نرجع ولادنا احنا مسلمين لازم ولادنا يرجعوا فنزل قول الله تبارك وتعالى لا اكراه في الدين عرفتوا نزلت في ايه لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي سيبوا الولاد يختاروا يا يبقوا يهود يا يبقوا مسلمين محدش يضغط على واحد يغير دينه انا دون اللي انا اعرفه عن ديننا ودون اللي احنا ندين بيه لربنا عملت ايه يا رسول الله عشان المجتمع يلحم ثلاث حاجات بنيت مسجد غير اللي احنا بنشوفه دلوقتي عملت مؤاخاه بين المهاجرين والانصار عملت دستور يضمن حقوق اليهود وحقوق المواطنه للمجتمع كله هي حلقه صعبه انا عارف وحلقه تقيله وكلها فكر كتير بس والله مهمه قوي اختم الحلقه بان انا اقول اتعلمنا ايه الدروس اللي طلعنا بيها التعايش التعايش مع المجتمع مسلمين ومسيحيين النظرة ان احنا عايزين نعيش مع بعض ونعمل حقوق حقنا كلنا نعيش في بلادنا معنى الوطن حاجة تانية اتعلمناها مهمة قوي قوي قوي وطلعنا بيها النهاردة يا ترى يا جماعة على الحاجات اللي ابتدينا بيها الحلقة تعهدوا ان انتوا تعيشوا للرسالة وتعملوا نهضة خشوا على الانترنت وخدوها الحاجة الأخيرة الجميلة لو رسول الله هيزورك في بيتك العشر الأواخر من رمضان شكل البيت هيبقى إيه؟ أرجوك رتب بيتك من النهاردة كأنك بتستقبل النبي العشر الأواخر فكرة حلوة قوي لو طبقناها من النهاردة البيوت هتنور هتنور وتاخد ثواب أبو أيوب يا عم إن شاء الله يوم القيامة بكرة حلقة نعود للروحانية الجميلة بقى والحماسة غزوة بدر اللي هي النهارده ذكراها سبحان الله احنا ان شاء الله هنتكلم عليها بكره وان شاء الله باذن الله نستشعر مش هتبقى فكريه زي النهارده وان كان الفكر كان مهم قوي النهارده لكن نكمل مع بعض بكره لعلكم تكونوا استفدتوا يعني اني داع فامنوا يا رب يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا رب احينا على خطى الحبيب احينا على خطى الحبيب احيي بلادنا على خطى الحبيب ارضى عنا اغفر لنا سامحنا تقبل منا اعف عنا انظر لنا الآن بعين الرضا يا رب انظر لنا الآن بعين الرضا كن بنا رؤوفا وعلينا عطوفا احنا ملناش غيرك يا رب العالمين لا تتركنا ان تركتنا نضيع انت العظيم انت الرؤوف انت ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ارؤف بحالنا ارضى عنا سامحنا اسعدنا في الدنيا والاخره تقبل منا اعنا يا رب اعنا نصنع لهذه الامه نهضه عظيمه يا رب اعنا يا رب نصنع لهذه الامه نهضه عظيمه يا رب خطى الحبيب اجعلنا على اثر النبي صلى الله عليه وسلم اجعلنا على قدم النبي صلى الله عليه وسلم يا رب فرح بنا رسولك يوم القيامة فرح بنا رسولك يوم القيامة اجعلنا يتل... اجعله يتلقانا في أحضانه يأخذنا إلى الجنة يا رب العالمين ينادينا بأسمائنا يقول لنا فرحت بكم يوم عملتم لهذه الأمة اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام اجعل لنا في قلب النبي يوم القيامة محبة عظيمة يا رب كل من يسمعنا الآن يا رب يا رب هذا الدعاء أجبه كل من يسمعنا الآن يكون رفيق النبي في الجنة يا رب يا رب هذا ليس صعب أنت مالك الملك اجعلنا رفقاء النبي في الجنة اللهم أبكنا من خشيتك اجعلنا نحب النبي أكثر من أنفسنا ارزقنا يا رب حبك وحب من أحبك وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة يا رب اكتبنا من أهل الجنة اليوم يا رب النهاردة يا رب اكتبنا من أهل الجنة يا رب يا رب الليلة حرم أكسبنا على النار الليلة يا رب وأجساد أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا احفظ أولادنا اشف مرضى المسلمين ارحم موتى المسلمين حرم النار علينا الليلة يا رب لا ندخلها ولا لحظة واحدة يا رب يا رب ولا لحظة في جهنم لكل من يسمع يا رب يا رب ولا لحظة في جهنم أبدا يا رب الجنة الليلة يا رب الجنة يا رب رفقة النبي يا رب رضاك عنا يا رب العتق من النار يا رب شفاعة النبي يوم القيامة يا رب يشفع يشفع لنا يشفع لنا يشفع لنا يرضى عنا سامح يا كريم ارضى عنا يا رب يا رب استجب يا رب استجب يا رب يا رب استجب لا ترد هذا الدعاء الليلة يا رب آمين آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ونشوفكم بكرة إن شاء الله